عزيزي المشاهد اهلا ومرحبا بيك في لقاء جديد في برنامج اسئله عن الايمان بيسعدنا جدا ان يكون بين بيننا لقاءات جديده ومتكرره ويسعدنا ايضا ان نجاوب عن كل سؤال واستفسار ترسله الينا ويسعدنا ايضا اكثر واكثر ان يكون معنا ابينا القمص زكريا بطرس اهلا وسهلا بيك يا أهلاً أستاذ بيكم.
منى. آه، ناقشنا في الحلقة اللي فاتت هل القرآن نسخ التوراة والإنجيل وقدسك أثبت لنا إن ده لا يمكن أن يكون ودلوقتي في استفسارين عشان نكمل الموضوع ده وندخل في الموضوع الجديد آه، قلت كيف ينسخ القرآن والإنجيل كيف ينسخ القرآن الإنجيل وهو الذي يأمر النصارى واليهود بأن يحكموا بما أنزل الله فيه آه، يا ريت قدسك توضح لنا النقطة دي تمام هو احنا الحقيقه بدانا في نقاش هذه النقطه المره أيوة.
اللي فاتت وقلنا ان في سوره البقره ايه 212 آه، اللي بيقول فيها كان الناس امه كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ليحكم ادهم الكتاب يحكم والآيات اه والآن سورة المائدة 68 يقول ايه؟ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل يعني بيأمرهم أنهم يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل وما أنزل إليكم من ربكم يعني إثبات كده يبقى هنا بيطلب من اليهود أنهم يحكموا التوراة والإنجيل يبقى إزاي بقى يطلب منهم تحكيم التوراة والإنجيل وهم هيتنسخوا وهو اتنسخهم آه.
فعلا هو كلام مش معقول يبقى اللي بيقول ان القران نسخ الانجيل ما بيفهمش يعني لو بيفهم القران ما يقولش الكلام ده لانه يبقى بيطعن في القران نفسه يقول يقيمه وكيف يحكمونك لسوره المائده 43 وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله يحكموك ليه يعني مش لازم انك انت تيجي عشان يحك... يجوا لك عشان انت تحكم أو فيهم حتى يلجأوا لك أو يلجأوا لك لأحكام، للحكم.
لأن هم عندهم الأحكام اوريدي اوريدي في التوراه آه.
آه. دي سوره المائده 43 طب ازاي يبقى نسخ وقول لهم انتوا عندكم حكم الله ما يقول لهم حكم الله اللي عندكم اتنسخ وفي حكم جديد صح طيب. سورة المائدة 44 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون والربانيون والأحبار يبقى ما اتنسختش ده يحكم بيها وفي سورة المائدة 47 وليحكم أهل الإنجيل يعني يمكن واحد يقول لك اه ده دوكها التوراة لكن ما فيش الإنجيل لا أهو في سورة المائدة 47 وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه مش كده بس ومن لا يحكم بما أنزل الله فيه فأولئك هم الفاسقون
ده أمر باستمرارية إقامة التوراة والإنجيل وإلا يبقوا فسقة
وتهديد أي.
راعي الحتادي هذه الآية تشهد بعدم نسخ القرآن للكتاب المقدس لأن النبي يستشهد به ويطلب من النصارى أن يحكموا بما أنزل الله فيه ومن لا يحكم بما أنزل الله فيه فأولئك هم الفاسقون كيف إذا يدعون أن القرآن نسخ الكتاب المقدس في كمان آيات هنا. سورة المائدة 71 قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل أدي الاثنين مع بعض وما أنزل إليكم من ربكم طب تقيموا سورة المائدة 69 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل الله من ر... أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم لو أقاموا ده دليل البركات بركة يكن لو من أقاموا التوراة فوقهم.
والإنجيل آه.
يبقى إزاي اسمه نسخ بقى آه.
وهو بيقول الحاجتين دول صح آه. آه، في نقطة تانية برضو عايزة إيضاح يا بونا قلت كيف ينسخ القرآن الإنجيل وهو الذي يأمر بإقامة شعائره أهو كده يعني هنا إقامة خلاص دي احنا فهمناها هنا الشعائر الشعائر مظبوط في سورة المائدة 48 يقول لكل جعلنا منكم شرعه شرعة ومنهاجا لكل جعلنا شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة يبقى إذا ربنا راضي طب معلش طبعا.
نعيد الآية دي تاني يا بوني سورة المائدة مم.
48 مم.
لكل يعني لكل أمة اللي هم يهود جعلنا منكم مم.
شرعة ومنهاجا يعني شريعة ومنهج مم.
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة بس ما شاءش لم يشأ اه ما شاء فجعل لكل أمة شرع ومنهاج يقول الإمامان الجلالان لكل جعلنا منكم أيها الأمم شريعة وطريقا واضحا في الدين تمشون عليه ولو شاء الله لجعلكم على شريعة واحدة ولكن فرقكم فرقا ليختبركم فيما أتاكم من الشرائع المختلفة لينظر المطيع منكم والعاصي فسارعوا إلى الخيرات أدي مفسرين ما بيقولوش إن القرآن نسخ الإنجيل ده كل أمة لها شريعتها والدليل أو السبب إيه عشان يختبر الطاعة بتاعت كل أمة برضو نوضح كل أمة اليهود والنصارى والمسلمين كل أمة ليهم لها شريعتها.
شريعتهم الخاصة بيهم اللي يمشوا بيها فإزاي يعني بقى ملهاش نسخ؟
أي معنى تاني غير كده يبقى زي نسخ إزاي نسخ شوفي سورة الشورى آية 13 شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يعني كل واحد يقيم دينه وصيناك زي ما وصينا إبراهيم ونوح وعيسى وموسى وكل واحد يقيم دينه الإمام البيضاوي فسر الآية دي عشان خاطر ما يبقاش كلامي أنا هو التفسير قال إيه أي شرع لكم من الدين دين نوح ومحمد وما بينهما من أرباب الشرع وهو الأصل المشترك وأقيموا الدين وهو الإيمان بما يجب تصديقه والطاعة في أحكام الله اللي نزلت عندكم يبقى ازاي جه علشان خاطر يلغي كل واحد له شرعه وسورة النساء آية 25 يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم شرائع سنن يعني شرائع يوريكم شرائع اللي قبليكم مش يلغيها مش ينسخها الإمامان الجلالان قال سنن الذين من قبلكم أي طرائق الأنبياء في التحريم والتحليل الشرائع يبينها مش يلغيها ولا ينسخها إذا واضح جدا أن القرآن يبين للعرب طرائق الأنبياء وشرعهم في التحريم والتحليل فكيف يدعي جاهل أن القرآن نسخ الكتاب المقدس بما فيه من شرع لا يدعي أن القرآن نسخ الإنجيل إلا كل جاهل لا يفهم لكن اللي يفهم ما يقولش كده طبعا والدليل على أن القرآن لم ينسخ شرائع الكتاب المقدس أن النبي حكم بشريعة الرجم اللي حكمت بيها التوراة امتى؟ لما جابوا له من الزمان.
خيبر آه.
شيخ وعجوز رغم انهم محصنين كل واحد متجوز زنوا مع بعض فجابوه طبعا الشريعه التوراه الرجم للاثنين لكن اهل خيبر حبوا يلعبوها مش عايزين دول يترجموا فضحهم كده قدام الناس فبعتوا ناس بيهم لمحمد قالوا روحوا لمحمد وكلموه فلو نسخ شريعة التوراة بالرجم وقال تجلدوهم وتسيبوهم قولوا له برافو عليك لكن لو أقام شريعة التوراة وقال الرجم سيبكم منه فراح لمحمد لو كان القرآن نسخ التوراة ما كانش صح ما كانش حكم بشريعة الرجم كان أقول لا لا لا ده كلام فارغ زي بتاع خلي اجلدوهم وخلاص أو شهود أربعة أو شهود أربعة زي ما بيقولوا القرآن لا قال لهم أنتم بتحكموني إزاي وعندكم التوراة فيها حكم الله تحكموني إزاي لأن ليه ما التوراة عندكم بيقول ارجموهم قال له احنا عايزين حكمك قال يترجموا ويترجموا جم واخدينهم على باب الجامع مش عايزينه وايه وتخلصوا منهم صح
آه طب برضه سؤال ملح يا سمونة إذا ما فيش في القرآن آية واحدة تثبت أو تؤكد أن القرآن نسخ التوراة والإنجيل أنا شايفة أن كل الآيات بتؤكد عدم النسخ هو جايز جايز عشان نبقى منصفين جايز الش- المشاهد الكريم يكون عنده حاجة فاحنا بنقول له تبقى تبعتها لنا على العنوان اللي هتشوفه آه.
عشان نشوفه آه.
فاذا كان حد عنده حاجة يا مرحب يا اهلا آه.
يا أهلا التحدي موجود وهو مش تحدي هو حب حب إع- اعطاء الفكرة الصحيحة والرأي السليم والعقيدة والوصول السليمة.
للحقيقة.
وصول للحق آه.
وصول الحق مين قال هات لي آية في القرآن تقول إنه نسخ القرآن نسخ اللي نسخ.
ما قبله ما فيش.
آه. ما هو العيب في كده يا أستاذ منى انهم بيكرروا كلام حافظينه لكن ملوش اي اصل وحتى المعنى بيقولوه غلط يعني كل اللي انا شايفاه دلوقتي اثبات انا ما شفتش اي نفي هي آه.
القضية والمشكلة إن في برمجة ما- هتقولي بتحصل عليها.
لمخ العيال programming بيحصل لمخ العيال وهم لسه قد كده وهم لسه قد كده النصارى كفرة النصارى مشركين النصارى رايحين النار اوعى تكلم نصراني اوعى تكلم ده مش مش اوعى ك- اوعى تناقشه هيكفرك كفر والشيطان في التفاصيل زي ما كفروني كده زي ما كفروا. فهي دي القضية انهم بيبرمجوا مخ الاطفال الصغار بمعلومات هي كلها اخطاء وتوهمات لسبب انهم خايفين لا المسلمين يفهموا الحقيقة ام يعتنقوا المسيحية وتبقى تركوا الاسلام ارتباط الاسلام بالدولة كمان بيعمل مشكلة كبيرة يعني لو زال دين الإسلام زالت الدول الدول الإسلامية وجم النصارى والصليبيين واليهود والصهاينة ياخدوا الوطن العربي لا لا لا المسيحية لا شأن لها ولا دخل لها بالسياسة ولا بالحرب ولا باستعمار آه، من الصليبين ايه اه يا بو... بيمزجوا يا بونا آه، ما بين الأوراق.
تصرفات الدول وبين تعاليم الكتاب آه.
احنا في- الكتاب بريء من الحروب ودي كلها حتى الصليبيين آه.
الصليبيين اللي قاموا بالحرب الصليبية حرب الصليبية باسم الصليب الصليب منهم براء عارفة ليه؟ لحد حاجة بسيطة الصليب أداة ومقصلة إعدام مات عليها المسيح للفداء فإزاي تستخدم خنجر وسيف وحربة لا نطعن بها يمكن لا يمكن مش تتحول لكده مش ممكن فاذا الصليبيه ديت فكر استعماري بس حطوا نفسهم تحت يافطه اسمها الصليبيين عشان يلموا الناس لكن الصليب بريء من كل هذه الامور دي بر- حركه استعماريه محضه يقول لك طب ايرلندا الكاثوليك وال- والبروتستانت في ايرلندا تقول ايه بقى عليهم أيوة.
احزاب سياسيه واخده اسم الكاثوليكيه والبروتستانتيه ملهاش اي صله بالدين بالدين صح.
بدليل ان المانيا فيها حزب اسمه الحزب المسيحي الديمقراطي.
الديمقراطي يمت اهل المسيحيه اسماء بس محطوطه للتمييز عن الم... لكن احنا عندنا المسيحيه سلام المسيح سلام الكتاب المقدس يدعو الى السلام ولا يدعو الى حرب ولا الى استعمار ولا الى اي شيء اخر فاذا بطمئن الاخ المشاهد المسلم ادرس وافهم وما تخافش على بلدك حطينا زي ما هي ما حدش هيستعمرها خليك زي ما هي بس انت اعرف النور واعرف طريق ربنا واعرف الحقيقه فين لكن حرام يا ابني وحرام يا بنتي انكم تبقوا في هذه الجهاله وتكتشفوا الحقيقه لما يقال لكم it is too late مش كده؟ الانسان يعرف من النهارده والكلام ده مجرد منطق احنا بنقوله لكن محتاج الى لمسه الروح القدس لمسه نعمه لمسه ايد الله تلمس القلب تفتح كل حاجه تفهمه كل حاجه
طيب عشان نقفل الموضوع ده يا بونا آه نقول بس لل آه للمشاهدين في اختصار كده في دقيقة عشان نكون خلصنا على موضوع أن القرآن لم ينسخ التوراة والإنجيل نقول لهم رسالة صغيرة في في دقيقة واحدة عشان ندخل على السؤال الأساسي بقى اتفضل آه الرسالة المهمة إن ما تحكمش يا ابني على الكتاب المقدس من غير ما تقراه بيقولوا لك القرآن الكتاب المقدس محرف امسك الكتاب المقدس واقرا شوف فين التحريف شوف فين الغلط وانت من خلال الكتاب المقدس الله راح يكشف لك الحقيقة يبقى احنا عندك حاجتين نصيحتي ليك تقرا الكتاب المقدس وموجود في كل حته يعني هتبعته لهم الكتاب المقدس وممكن على النت لما يطلع Arabic Bible هيلاقي website عن الكتاب المقدس اقرا وشوف بنفسك كلام ده كلام حلو ولا كلام مش حلو كلام مقبول ولا مش كلام مقبول الكتاب المقدس يفيض بالنعمة يفيض بالبركة يفيض بالسلام يفيض بالحب ومع الكتاب المقدس العامل الآخر ترفع قلبك وتدعي تقول له يا رب فهمني الكلام ده عرفني طريقك متعني بيك كلامك هو حق وتعرفون الحق والحق يحرركم ويخلص نفسك من العبودية المرة للشيطان وللخطية وللعالم ويعطيك حرية مجد أولاد الله قول معايا يا رب يسوع من فضلك أنر قلبي عرفني الطريق نور لي من خلال الكتاب المقدس طريقك وفهمني المس قلبي ونور عيني واشرق بنورك في قلبي لكي اراك واعرفك معرفه اختباريه معرفه حقيقيه وتحررني خلص نفسي من الخطيه ومن قيود الدنس والفجور وعرفني طريق الحريه طريق الحب طريق السلام امين الرب يسمعك ويستجيب لك في التو واللحظه امين لا تخف امين طب نيجي بقى للسؤال الهام جدا ماذا كنت تقصد بقولك أي كتاب يختص بالناسخ والمنسوخ ايوه يعني الحقيقه كلمه الناسخ والمنسوخ مش موجوده لا في التوراه ولا ولا في سمعنا عليها ولا شفناها ما فيش حاجه اسمها ناسخ ومنسوخ خالص نهائي يقولوا لي ايه لا ما هو المسيح جاء ونقض العهد القديم ما هو ده ناسخ ومنسوخ لا المسيح قال ما جئت لانقض بل لاكمل
أمال الفكر ده جه منين يا ابني؟
طيب الناسخ والمنسوخ اه الفكر ده خاص بال... بالقرآن فقط في آية من آيات القرآن آه تقول وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بأحسن منها أو مثلها دي سورة البقرة آية 106 وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو على الأقل مثلها دي أول مرة يذكر فيها إيه الناسخ النسخ وبعدين في آيات أخرى برضو تقول آم، في سورة النحل آية 101 وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتري بل أكثرهم لا يعلمون طبعا ما ردش ولا يعلمون لكن ي- ي- آية مكان آية يبقى فيه تبديل تبديل آه.
وفي سورة الحج آية 52 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أيوة ألقى الشيطان في أمنيته اه دي اللي قلناها في الحلقة اللي لسه فاتت.
فينسخ الله ما يلقي الشيطان والقصة بتاعتها معروفة بتاعت الغرانيق العلا أيوة.
إن شفاعتهن لا ترتجى فده الناسخ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويبدل آية مكان آية يبقى ما قالكش يبدل كتاب مكان كتاب آه. مم.
آية مكان آية يعني هنا وي- الناسخ خاص بالقرآن بالقرآن آية ما خرجش مكان آية.
عن القرآن خالص.
لأن احنا ما عندناش السماء والأرض تزولان وكلمة من كلامي لا تزول لا يزول.
ما فيش آه.
مفيش آه.
فده حاجة خاصة بالقرآن ذاته مم.
واخد بالك وعشان كده يقول لك وما ننسخ من آية ربنا أو ننسها يعني إيه ننسخ آية يعني نغيرها في القرآن ننسها يعني ننسي النبي الآية نفسها بينساها طبعا شيء صعب يعني لأنه طبعا موجود أنه إن نحن نزلنا ذكر وإنه لا حافظون فكان بالأولى أن هو يحفظه في الذاكرة واضح؟
واضح جدا طيب فيبقى بينسخ آية مكتوبة أو نس منسية يجيب غيرها أو الشيطان حط أفكار في النبي يشيلها ويحط يشيلها مكانها.
ويحط غيرها.
آه، بسيطة وهكذا لكن القضية دي تبقى أكبر من كده أولا الإمام جلال الدين السيوطي قال في كتابه القت... الإتقان في علوم القرآن الجزء الثاني صفحة 22 يقول بص للقول ده بقى عشان ده الفيصل يعني النسخ هو مما خص الله به هذه الامه
المسلمين مسلمين لان بيقول لك آه.
آه. الامه العربيه كنتم خير امه أخرج اظهرت للناس آه.
ال عمران ايه 110 فيبقى ايه النسخ هو مما خص الله به مم.
هذه الامه يعني مش موجود مم.
في الامم الاخرى ده مين جلال الدين السيوطي مم.
في كتابه الاتقان في علوم القران آه.
الجزء الثاني صفحه 22 نقطة صغيرة بس برضو نوضحها لعزيزنا المشاهد أن النسخ في القرآن مش من القرآن لحاجة تانية أيوة.
ده في داخل القرآن نفسه اهي آه.
هو محددها القرآن بيقول آه.
ننسخ من ودول آية وليكوا بس ملناش دعوة احنا بيه لا طبعا ننسخ من آية أو ننساها لأن كان ممكن لو بينسخ كتب قبليه آه.
يقول لك وما ننسخ من كتاب إلا نأتي آه، بخير أنزل منه من قبل زي ما هو واضح آه.
مثلا في الآية نسخنا التوراة والإنجيل وأتينا بكتاب من عند الله مم.
آه، يعني تبقى صعبة يعني أيوة، لا صعب أنا عايز يقول هيقول أي حاجة قضية الناسخ والمنسوخ أعتقد أنها قضية كبيرة عايزين نفرد لها جلسة لوحدها لقاء لوحدها لكن أنا عايز أدي علامات عليها بس عشان خاطر نقدر تمهيد يعني.
تمهيد للفكرة قضية الناسخ والمنسوخ دي مشكل مشكل عند كل واحد مسلم أبعادها خطيرة ليه؟ لأن الآية في سورة البقرة بتقول وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها في حين إن في آيات تانية بتقول غير كده مثلا في سورة الأنعام 34 لا مبدل لكلمات الله ولا تجدن لكلمات الله تبديلا
طب إزاي ما دي المشكلة والقضية آه.
ازاي ده يقول نبدل لا، وننسخ.
ننسخ وديت لا نبدل وعندك كمان في سورة البروج قضية أخرى هو ايه قرآن مجيد في لوح محفوظ لوح محفوظ القرآن مكتوب في لوح محفوظ طيب هيتبدل ازاي في اللوح المحفوظ ويتنسخ ازاي في اللوح المحفوظ وده محفوظ من الأزل يمكن متشال بالاتنين مش عارف هل هو موجود فيه الاثنين ولا لا دي قضية أخرى يعني فقال أنا ده ده السؤال اللي هو إحنا عايزين حد من المشاهدين ويعني يا ريت حد من علماء الدين إذا كان هيشاهد البرنامج آه، يقول لنا.
والفقهاء والعلماء يبعت لنا يقول لنا يا جماعة أنتوا غلطانين في الجزئية ديت والصح بتاعها كده وكده وكده وإحنا منفتحين للتعلم عايزين نعرف الحقيقة برضه يقول لنا ان ده كذا وكذا ما عندناش ابدا مانع احنا مش متحاملين ضد الاسلام احنا ناس عايزين نفهم بنقرا القران بنقرا التفاسير بنشغل مخنا وصلنا الى حقائق عايز واحد تاني يشغل مخه يقول لي لا انت الكلام بتاعك ده غلط ده الصح كيت وكيت بالمنطق وبالبرهان مش مش غلط موضوع انشه لا غلط بس بالمنطق والبرهان وفي صورة أخرى كمان دي بقى ليه الخطيرة خطيرة خطيرة طب نقول سورة الشاهد النساء مرتين آية أيوة.
82 النساء آية 82 82 سورة النساء 82 بتقول ايه؟ لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لو كان من عند غير ال- شوف التحدي لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يعني لو وجدت اختلافات كثيرة في القرآن يبقى يبقى, مش يبقى ده من إثبات عنده.
على إنه إيه؟
مش من عند ربنا دي خطيرة طب إزاي في ناسخ ومنسوخ وتغييرات وتشكيلات غريبة آه.
ده من لمعلوماتك عشان أنا مش عايز أخش في الموضوع يعني مم.
آه بيقول ايه آه آية واحدة في سورة التوبة آية رقم خمسة آية واحدة سورة التوبة لغت ونسخت 124 آية قرآنية ده مين اللي بيقول النحاس اللي هو كاتب كتاب الناسخ والمنسوخ ايه بقى الآية ديت اللي نسخت 124 آية ال 124 آية دولت أغلبهم كان آيات مكية والنبي في مكة ما كانش بتاع سيف ولا سلاح ولا حرب قضى الأيام كلها اللي قضاها في مكة بدون حق بدون حرب أول ما راح المدينة مم.
ابتدى يشتغل الحرب وابتدت تخش آيات تانية فنزلت آية مدنية تقول إيه اقتلوهم حيث وجدتموهم أو حيث ثقفتموهم وكذلك آية 29 في التوبة بتلغي 124 آية عن المسالمة والسلام آه، احنا برضو الموضوع ده كبير جدا ووقت البرنامج خلاص فاحنا هنأجل الموضوع ده عشان ناخده باستفاضة ان شاء الله الحلقة الجاية يا بونا آمين.
آه، في نهاية حلقتنا احنا بنشكرك يا بونا على الإيضاحات دي وبكلمك يا عزيزي المشاهد وأكرر معاك مرة تانية إن أنا يسعدني جدا إن يوصلنا أي سؤال ليك تأكد إن أي سؤال ليك هيوصلنا هيجد مننا كل اهتمام ورعاية عزيزي المشاهد أرجوك ما تكررش كلام إلا ما تعرف أصله جاي منين تأكد إن إحنا بنحبك وعايزين نوصل ليك الحقيقة وفقط شكرا والى اللقاء ولنا لقاءات اخرى كثيره سلام
شكرا